إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك ومنك وجودك عن شر ما قضيت اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم وسهلا في قضية المراهقة الرحلة التي نخوضها داخل نفسية المراهق هذا الشاب الطفل الرجل المتناقض المتقلب صاحب العواطف والمشاعر المتغيرة والمتبدلة صاحب الأهداف غير الواضحة المتكاسل عن أداء كثير مما هو واجب عليه أن يتكاسل كل حال وكل يوم وكل فترة فيها بحال الفترة فعلا هي فترة متقلبة لا تستطيع الحكم على الشاب بشكل جيد بيجي لك في أول فترة المراهقة في أولى إعدادي بتجد فيه قدر من التكاسل تلاقيه في ثانية إعدادي تالتة إعدادي اختلف في ثانوي اختلف اختلاف آخر ووضح لينا من المحاضرات السابقة كيف يكون الوضع وكيف تكون المشكلة وأين تكمن المشكلة وتحدثنا فيما سبق عن بعض المتغيرات اللي بتحدث للوالدين وبتحدث للمراهق وهناك سؤال قبل أن أتحدث النهاردة عنوان محاضرتنا التغيرات النفسية والجسدية والسلوكية للمراهق ودي محاضرة من أكبر وأهم المحاضرات التي تعطي قدر من العلم لأي حد بيحتك بالأولاد أو البنات في هذا السن هي أسئلة لابد لنا من أن أسألها لأنفسنا أولا الآباء قبل الأبناء الآباء وأولياء الأمور أولا السؤال هل كنتم فرحين بحمل زوجاتكم يعني يوم ما قالت زوجتك ان انا حامل هل كنت سعيد ومبسوط هل كانت هناك طموحات وامال في هذا الحمل ان يفرز ولدا او بنتا بصوره او باخرى هل دعوت أصحابك وأهلك لحضور عقيقة ابنك سبوع يا سيدي في بعض الناس اللي هم بيعملوا السبوع قل بالله عليك هل كنت سعيدا بهذا هل كنت تحلم لولدك ولابنتك بمستقبل ومستقبل واضح المعالم في كليته في مدرسته في أبعاده في تعاملاته مع الناس في وظائفه بعد كده هل كنت تتمنى لأبنائك سلوكيات أفضل من الآن حقيقة كلها إجابات لابد وأن تكون بنعم السؤال هي نعم راحت فين احنا عاملين زي حادثة كده صغيرة عادة السباقات اللي بتحدث في القطر المصري عادة يعني السباقات اللي هي الماراثون وما بتتعمل كده في مهرجانات وغيرها فما بتبقاش تنظيم فيها تنظيم دقيق جدا يعني وبالتالي هم بيبقى نقطة البداية محددة ونقطة النهاية محددة ولكن الطريق من ها هنا إلى هناك ما بيبقاش محدد وبيبقى الناس اهو بنجري مع بعض عاملين زي بالظبط كده كان سباق معمول والواحد كان لسه في ايام ثانوي وبدانا في نقطه البدايه وما كانش خط الرحله واضح في الماراثون اللي معمول لمسافه 10 كيلو متر وفعلا كل واحد فينا كان مختلط عليه الحابل بالنابل هي السكه منين على اليمين ولا الشمال لقينا اتنين تلاته بيجروا في سكه اول ما ابتدى السباق رحنا كلنا جاريين وراهم ومنطلقين واكتشفنا بعد كده انهم من المنظمين للمسابقه ومش مشتركين اصلا بعد كيلو متر جري في سكه مختلفه تماما ده قالوا لنا لا ده احنا في سكه مش مختلفه انتوا جاريين ورايا ليه؟ ده احنا في سكه ثانيه خالص ده انتوا المفروض تمشوا من الطريق الفلاني. القضيه عند الاباء والامهات بنكتشف انها حصلت كده وصلت كده. ان احنا ما عندناش منهج واضح في عمليه التربيه ولا معرفه واضحه بقضية التربية وبالتالي بنمشي في سكك لحد ما تتقفل علينا وتوصل لحيطة سد وبعد كده بندور على سكة تانية ليه السكة ما تكونش واضحة من الأول ليه ما يكونش عندي ثقافة التربية من قبل ما يوصل ابني لهذه المرحلة وابقى عارف ابني وتطوراته المختلفة اللي بتحصل ايه عشان ابقى عارف السكة بتاعتي اتعامل معاها بأي وضع وبأي صورة وبأي شكل من الاشكال أحب أدي كبسولة صغيرة كده وهتلاقينا بندي كبسولات في داخل المحاضرات دي كبسولات في غاية الأهمية احنا بتشغلنا موضوع المذاكرة طبعا وبيشغلنا الوضع العام بتاع الدراسة وفي كتير من الأحيان بتبقى في إشكالية كبيرة جدا في قدرة تركيز أولادنا في الدراسية الموجودة وقلنا في الفترة السنية دي بيحدث نوع من أنواع النقص في نسبة التركيز المختلفة بتاعة الأولاد طيب كتير من الأحيان ناس تسأل طب إزاي ابني أشجعه على قضية المذاكرة واديله زيادة في فرص النجاح المختلفة والمتوالية في موضوع المذاكرة وبالقطع أول ما يسمع الواحد المذاكرة والتركيز وإزاي ننمي قدرات ابننا الذهنية عشان يقدر يركز كل واحد بقى يمسك ورقة وقلم ويكتب لأن دي من أهم النقاط اللي بتشغل الإنسان نمرة واحد عاوز ابنك يتفوق دراسيا ويزيد قدرة تركيزه ويصبح عنده قدر من التآزر ما بين المذاكرة وما بين العلم بتاعه وما بين نتائجه يبقى لازم يلعب رياضة من غير الرياضة البدنية المنتظمة ابنك مش هيحقق قدر من التركيز زي الواحد اللي بيلعب لانك انت محتاج في كتير من الاحيان اما ابنك بيبقى عنده مشكلة في التركيز انك تلعبه رياضة محددة كتير من الناس بتقول انه ممكن يلعب رياضة منتظمة او تمرينات بنسميها التمرينات الرياضية زي السويدي وغيرها من التمرينات المتبعة ويخلي ابنك في كتير من الاحيان انه يركز في الرياضة قوي عشان يبتدي يبقى عنده قدرة على التركيز ومع مرور الوقت في مسألة اللعب بيزيد قدراته على التركيز في فكرة ثابتة وبالتالي يوم ما يبتدي يفتح الكتاب بيبتدي يركز على فكرة المذاكرة تماما والورق قدامه وبالتالي أي أفكار بأي صورة من الصور ثانوية بتقل قدر الاهتمام بيها تاني حاجة بتزود قدرة ابنك على المذاكرة وإنجازه إنك تبني له ثقته بنفسه وده هيتفرض له محاضرة كاملة هتيجي بعد المحاضرة اللي بنتكلم عليها دلوقتي غريبة جدا انك لابد وان تشجع ابنك على تحمل مسؤوليات داخل البيت لانه لو تحمل مسؤوليات داخل البيت واثناء الدراسة هيعرف مسؤوليته وانه يتولى مسؤولية المذاكرة نفسها بعد كده ويبقى عنده تنظيم في الوقت ما بين المسؤوليات اللي عليه وما بين ده اتعلم ازاي تربي عشان عملية التوجيه انه اذا كان ما بيذاكرش فبتوجهه ازاي واذا كان نتائجه ضعيفة فتعلم ازاي تبني هذه السياسة العامة في عملية التربية اه ابنك جاب درجات وحشة كويسة ده مش المهم المهم المجهود اللي قام بيه ابنك في ايام الدراسة وعشان كده دايما بنوصل مسألة الثواب والعقاب بالمجهود اللي قام بيه ابني ممكن ابني يكون في منتهى القوة في دراسته ومخلص جدا وبيقعد بالثمان ساعات ويسهر للساعة 11 و12 ويصحى الصبح ومجتهد لكن هو قدراته الذهنية لا تستطيع إعطائه أكثر من 80-85% مش ممكن أعاقبه على هذه النتيجة وإنما المجهود نفسه في حد ذاته ابتعد دايما عن الجدال مع الولد ما تخشش في مناقشات يعني سوفسطائية كتير حاول ان المسائل ما تخشش في كتير من الاحيان الى جدل عقيم لان ده بيشغل التفكير بتاع الولد اثناء فترة دراسته وبتلاقي ان الولد تركيزه بيروح في كتير من الاحيان وتعلم كويس ازاي تسمع لابنك وتسأل وتسمع مشاكل ابنك جيدا مهم قوي في المدرسة لو أثر ابنك ابعد خالص على انك تتدخل داخل المدرسة تماما سيب المدرسين والناس التربويين ياخدوا وضعهم وياخدوا قضيتهم من ابنك تماما بعد كده عاوز بس نتكلم في نقطة عشان نتفق احنا على اي اساس وعلى اي اسس بنبني ثقافتنا التربوية هل يمكن لك انت يا من انت يعني في موضع الابوة وانت يلي في موضع الأمومة أن تعتذر لابنك أما تغلط وتخطئ هل ممكن؟ هل ده مقبول في عاداتنا وتقاليدنا؟ هل مقبول أن الأب يا سيدي يتنازل وهو مش تنازل أنك عندما تخطئ في سلوك مع ابنك أو في تصرف مع ابنك أو في توجيه كنت بتوجهه بشكل أو بآخر واكتشفت خطأ هذا التوجيه او في عقاب زودتها شوية كنت متضايق المدير مغلس عليك متخانق مع مراتك ابنك غلط ممكن تعتذر وهل ده تربويا صح بالقطع هوصف لك قصة صغيرة وتبقى عارف في كتير من الاحيان احنا الاب اب والام ام وموضعهم كده يعني اي حاجة بابا وماما يقولها ماشي صح بس بابا وماما دول زي ما قلنا مش آلهة مش إله بيعبد مش نبي مش رسول مركبين من تجارب ممكن تكون صح وممكن تكون غلط وممكن يخطئوا وممكن يصيبوا فلو افترضت ان انا هعتبر ان كل ما يقوله الاب والام سليم في مصلحة الولد فلا بد وان تعيد حساباتك من جديد ما اقدرش اقول وانت اب واخد 2% من المجموع العام لوسائل التربية تبقى ناجح في كل شيء او ام بتربي بالسليقه بمعنى هو احنا اتعلمنا تربيه فين لا اما اتعلمناه في نفسنا اما ابويا وامي كانوا بيربوني او في اخواتي اما ابي وامي كانوا بيربوا اخويا واختي او من المعلومات العامه اللي بتيجي في التلفزيون ولا قريته كتاب او غيره او من العادات والتقاليد ما تحطش رجلك قدام باباك ما تعملش كذا ما تعملش كذا يعني زي ما بتقول كده من هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا حتة طب تعال نشوف رأي الدين في الموضوع ده ايه ورأي المربي الكبير اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده في أحد الغزوات كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيساوي بين الصفوف والرسول كان في موضع الأب بالنسبة لكل المسلمين نهيك على أنه النبي نهيك على أنه المشرع نهيك على أنه هو إلا وحي يوحى فخد بالك من التركيبة البشرية بتاعة المربي الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يساوي الصفوف فكان بيساويها فخبط بطن واحد من الصحابة عشان يقف في الصف فقال الصحابي قد أوجعتني يا رسول الله يعني انت وجعتني قوي يا رسول الله دعني أقتص منك يا رسول الله سيبني بقى أخد حقي منك يا رسول الله فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه كي يضربه الصحابي كما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم واداله العصاية اللي كانت في ايده لكن الصحابي بمجرد ما شاف بطن الرسول صلى الله عليه وسلم انكب على الأرض يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول بيسأله يعني في الأول قلت أوجعتني وفي تاني مرة قلت لي أقتص يا رسول الله وفي ثالث مرة اديت لك العصا وكشفت عن بطني فجئت تقبلها فقال الصحابي أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله والصحابي ده استشهد في هذه الموقع إخواننا احنا عاوزين نعلم أولادنا إن البني آدم يعتذر عندما يخطئ ولا يأخذنا العزة بالاسم أخلي ابني يرجع للصواب ولا علمه ازاي يتأكد ان هو الصح على طول الخط وبالتالي المعاني التربوية العالية دي مطلوب مني قوي ان انا اخدها في الحسبان وليس عيبا ان اعتذر لسلوك بدر مني لابني بالعكس ده بيضعني في مصاف المرونة والقدرة على اختيار الصواب والخطأ وبيجعل ان العلاقة بيني وبين ابني علاقة طبيعية ما بين البشر بعضهم وبعض ويا ريت بلاش كلمة أنا بفهم في كل حاجة أنا أكبر منك أنا عندي خبرات أنت عيل أنت لسه صغير أنت فاكر أما الشنب بدأ ينبت في وشك بقيت راجل وشوية الشعر بتاع دقنك ده خلاص أنت فاكر أما طولت شوية هتقدر تطال خبرتي كلام كتير قوي بيتقال في هذا المنحى بيفت في عضد الثقة في نفوس الأولاد وانت مش واخد بالك انت بتعمل ايه في ابنك بشكل أو بآخر المهم نخش في الموضوع وبنتكلم في التغيرات التي تحدث للمراهق التغيرات النفسية والجسدية والسلوكية للمراهق واحنا هنعمل زي ما الناس بتحب قوي قسمها لنا كده وخدنا واحدة واحدة كده وقول لنا ايه الموضوع ايه اللي انت بتتكلم عليه هنقسمهم لثلاث مراحل كل مرحلة من المراحل هتاخد من سنتين لثلاث سنوات وهنتكلم فيها على أول حاجة تحقيق الاستقلالية وتاني نقطة الاهتمامات وتالت حاجة التطور الجسدي وأنا اخترت التطور الجسدي يشمل كل المتغيرات الممكنة بعد كده القدرة على توجيه النفس الأربع نقاط دول هم النقاط اللي كل مرة هتكلم عليهم في كل مرحلة من المراحل هبتدي بمرحلة المراهقة المبكرة وهحط لها من سن 12 ل 14 في ناس بتقول من 10 ل 14 ما بيفرقش لكن لو ابني في المرحلة دي هيتميز بهذه المتغيرات أول حاجة وأول نقطة هنتكلم فيها إنه بيبتدي يحقق قدر من الاستقلالية بيقول أنا أهو أنا هنا أنا موجود أنا فرد فاعل في المجتمع لست بتابع وإنما بجوار من يمشي أنا مش تابع أنا زي زي غيري أنا موجود كفرد أنتوا خمس أفراد أنا الخامس وبالتالي بيتولد ما يعرف بحاجة اسمها الصراع من أجل إثبات الذات ومن هنا بيبتدي السن اللي بيتقال عليه الولد عامل زي الشريط المخالف كل حاجة بنقول عليها نعم بيقول لا نيجي نزور الأقارب والله ماليش نفس ناكل دلوقتي والله أنا حاسس إن أنا هاكل بعد ساعة نيجي نتفرج على الحاجة الفلانية لا أنا عاوز القناة التانية والناس مش واخدة بالها إن دي أحد سمات المرحلة دي إن أنا عاوز أبقى موجود إذا لابد وأن أكون مختلفا ليس إساءة أدب ولا تهور ولا عند ده هو عاوز يبقى فيه لغة حوار يبقى فيه شيء مختلف الرأي والرأي الآخر وعشان كده بنقول لكم اسمحوا لأولادكم إنهم يتكلموا بصراحة في الفترة دي بيبتدي تقلب المزاج بيبقى واضح قوي وبيبتدي الولد يصبح أكثر شراسة والبنت بتبقى أكثر عاطفية الولد يبتدي يخشن وينشف وبدل ما بقى حبيب ماما وحبيب بابا ما بقاش زي الأول بيترمي في حضنهم لا أنا ولد كبير وما بقاش يفوت حاجة البنت بتبتدي تنطوي شوية أو بتبتدي تبقى حساسة زيادة عن اللزوم أو متأثرة أو بتكبر الصغيرة أو في بعض أوقات بتبتدي حساسيتها حساسية داخلية وتبتدي تبتعد عن كثير من الأنشطة اللي كانت بتقوم بيها الأولاد بيبتدوا يبقوا لمضين لمض اللي هو تحسين القدرات لاستخدام الكلام للتعبير عن النفس بيبقى أضعف في المرحلة دي قوي والأولاد يبتدوا يكبروا فعلا بيتكلموا على الرأي والرأي الآخر وإن دي بلد الديمقراطية وبلاش ديكتاتورية وأنا بقول يا بابا أنت كنت غلطان والمفروض كذا والمفروض كذا ممكن يكون في قدر من التهور لكن بيبقى عندهم قدرات إنهم يناقشوا بدأت توسع بيبتدي يحصل عدم الانصات للاباء يعني بمعنى وبمفهومهم مع بعض بنكبر يعني كل واحد بيكبر بينفض لباباه بمعنى اصح اسمع من الودن دي وفوت له يا اخي انا رايح اسمع المحاضره عشان كده في كتير من الاحيان الاباء يقول لي بيقعد مش سامع لان حتى اسلوبنا ما بيبقاش مناسب بالنسبه لهم عشان كده بيبقى في عدم الانصات للاباء مع اظهار عدم الاحترام لهم في بعض الاحيان في بعض الاحيان مع تقلب المزاج والغضب اللي بيبقى حاضر واللخبطه اللي بيبقى فيها الشاب في السن ده ممكن يحصل منه بعض التجاوزات وبعض الالفاظ وبعض السلوكيات وبعض التقصير انا بقول دي سمات طبيعيه ونحط نسبه للخطا عند الشباب دول لانهم بيمروا بمرحله مختلفه بيبتدي تاثير الاصدقاء والتأثير والتأثر بتصرفاتهم وتقليدهم واسع زي ما أنا قلت في طريقة مروحه للمدرسة شيله للشنطة طريقة اللبس طريقة الكلام أسلوب الحياة المفردات بتاعة اللغة نفسها بتختلف بالنسبة لهم وبيبتدوا يعني وكأنهم يعني زي ما بيقولوا كده إنهم بيبقوا أقلية في زمن الكبار يبقى الصغار بيلموا نفسهم وأكنهم يعني بيتحزبوا المعارضة السن ده من اكتر الاعمار السنيه اللي بتبرز فيها النشاط بيبقى فيه نشاط مفرط بيبقى فيه حركه دائبه الاولاد دايما ورا المدارس المدارس الحكوميه يروحوا فاردين الكره عاوزين يلعبوا في الفسح بيبقى يعني العمليه فيها انطلاقه وجري ونشاط في النوادي بيلعبوا كره على طول باستمرار بيبقى فيه قدر من النشاط الايه المفرط الولد في نفس الوقت وان كان بيبان عاوز يبقى كبير إلا إن في تصرفات كتيرة طفولية بتبرز منه بعض أوقات عدم الثبات على الرأي بعض الأوقات بيقعد يتخانق عشان يحصل على شيء وبعد كده بيتكلم على إن باباه بينتقد وكأنه لسه عيل صغير في ابتدائي وهو كبر بقى في إعدادي وهو بيتصرف في كتير من الأحيان يخبط في أخوه الصغير يتخانق معاهم يعمل مشاكل يتعامل بطفولية في بعض أوقات ما يحبش تولي المسؤولية وبالتالي الميل الى التصرفات الطفوليه بتبقى في المرحله دي لان انا قلت لكم ان الفترة دي ما هي الا مزيج اعادة ترتيب البيت كل حاجة ملخبطة على بعض لسه ما ترتبتش وفي السن ده الاولاد بيبقى عندهم قدرة على النقد الشديد للاباء والامهات معذرة ت- المرحلة دي تحديد الاخطاء يعني ماما بتتعصب بابا صوته عالي ماما ما بيعجبهاش العجب ماما كل حاجة عندها حرام ماما لازم نشرب اللبن بالليل ماما ذاكروا واعملوا ماما تمسك الكوباية دايما او اي حاجة في ايديها ساعة ما تتنفذ وتخبطها ماما ما بتوافقش على حاجة ماما دايما بتفقد شعورها بابا نفس الحكاية كل حاجة غلط وانتوا مش نافعين وانتوا ما كنتوا واحنا كنا وهكذا في المرحلة دي بقى بيبقى فيه اشكال كبير قوي ودي اللي هتدخلنا لحاجة سلوكية هنتكلم عليها في لا إما في آخر المحاضرة دي لا إما في المحاضرة الجاية اللي هو إن العلاقة ما بين الآباء والأبناء بتبتدي تتوتر عدم استيعاب الأب والأم للمرحلة وتلاقي الأمهات في كتير من الأحيان بيبتدوا يبكوا على اللبن المسكوب دول اللي قعدنا نربيهم دول اللي قعدنا نعمل فيهم دول اللي كرست حياتي ليهم دول اللي سبت الشغل عشان خاطرهم دول اللي قاعد اخدم فيهم في الاخر بيتعاملوا كل هذه التعاملات الواد بيقول لي لا وبيقول لي تصرفاتي غلط وبيقول عليا عصبيه وبيقول كذا وبيقول كذا ومشاحنات وشد وجذب في اللحظه دي الاولاد بيبتدوا يبحثوا عن اشخاص اخرين يعطوهم الاهتمام والحب بجوار الاباء الاولاد بيبتدوا عندهم ازمه ثقه عاوزين يستشعروا بالاهتمام والحب على ما هم عليه عاوزين حد يقبلهم كما هم عاوزين ناس بتفهم وتستوعب ان دي مرحلة يفهموا انهم بيمروا بتطورات وبالتالي بيبتدوا يسحبوا نفسهم لمجموعة من الأشخاص ممكن يكون الخال ممكن يكون العم ممكن يكون ابن خاله ممكن يكون ابن عمه ممكن يكون صاحبه ممكن يكون فاسد ممكن يكون فاسق ممكن يكون كويس ممكن يكون صالح بس بيبتدوا ينسحب ممكن يكون المدرس ممكن يكون المعلم عشان كده بنطلب من الناس القريبين منهم انهم يتفهموا المرحله دي. دي اول نقطه بتحدث في المراهقه المبكره اللي هي من سن 12 ل 14 اللي هي تحقيق الاستقلاليه تاني نقطه بيحدث لها اختلاف الاهتمامات عمر ما تطلب في السن ده وتقول له احنا عاوزين نفتح بيت المقدس عمرك ما تتكلم على الولد ده عاوز يطلع ايه النهارده طيار بكره هيطلع مهندس بعد بكره ظابط بعد بكره سباك بعدها عاطل بالوراثه في اخرها سيجاره بنك هي يعرفها كل وقت وله اذان زي ما بيقولوا وكل وقت بيبقى اماله وطموحاته غير واضحه لسبب ان التفكير في المستقبل الحاضر والقريب بس عشان كده بنقول للناس لو عاوزين تحفزوا أولادكم حطوا لهم أهداف قريبة عشر أيام أسبوعين بالكتير شهر لكن تقول لي نتيجتي آخر السنة ما ببقاش مستوعبها أوي ما ببقاش مهتم أوي بتكلمني على إن هو المفروض من طلب العلا سهرة ليالي مش هبقى مستوعبها أوي في السن ده مش هتبقى حاضرة معايا أوي أنا بتكلم في المعظم أنا ما بتكلمش في الاستثناءات اللي ممكن تكون موجودة في وقت من الأوقات وعشان كده التفكير في المستقبل بيحصل وضوح انخفاض في الدرجات في اولى اعدادي وثانيه اعدادي وده مش عشان سنوات نقل ده عشان طبيعه المرحله الكليه والجزئيه اللي موجوده النقطه اللي بعدها الاولاد دول عندهم طاقه يمكن ان تستغل ودي دعوة ان الاولادنا اما وصلوا اولى اعدادي ثانيه اعدادي طب ما نشغلهم في الصيف هو عيب ولا حرام مشاريع التشجير اللي بتتم في الصيف دي المعسكرات الإنتاجية اللي بتتعمل في كتير من المعسكرات اللي بتطلع ليه لا ليه ما وظفش قدرات ابني في شيء ناجح يمكن أن يقوم به الأعمال الخيرية المختلفة القائمة على مساعدة الآخرين إعداد المواد الممكنة وغير الممكنة للمحتاجين كل دي حاجات ممكن نست... لأنهم هيبقى عندهم قدرة كبيرة على العمل والإنتاج نتنقل للنقطة الثالثة بيبتدي التطور الجسدي واول ما بتخش البنت او الولد في السن ده بيحدث له طبيعيا تغيرات جسديه التغيرات الجسديه دي بدءا من انه بيبتدي يطول بدءا من ظهور علامات البلوغ الثانويه بدءا من تغير الصوت بدءا من ان الناس بتلاحظ ده فيبتدي المرحله الاولانيه الخجل كسوف تبتدي الواحد يتكسف شويه في السن ده بيبقى الواحد مكنون وعلى فكرة بتبقى البنات مع البنات والولاد مع الولاد لدرجة ان الولاد يتريقوا على البنات والبنات يتريقوا على الولاد مفيش الاهتمام المتصور والمتوقع عشان كده لو بنتي جت او ابني جه اتكلم على اهتمامه ببنت في السن ده حاولوا تسمعوا فقط لا غير من غير ما تزقوه عشان يربط العلاقة اكتر لان هو مجرد انه شاف مسلسل او فيلم او قرا قصة من القصص او حب يتشبه بحد اكبر منه لكن كعاطفة ما بيبقاش في ميل واضح تجاه البنات للولاد والولاد للبنات في المرحلة دي بالعكس بتبقى لو رحت اي مدرسة من المدارس اي مدرسة مختلطة هتلاقي البنات على جنب والولاد على جنب بالرغم انها مدرسة مختلطة هتلاقي صاحب الولد ولد وهتلاقي صاحب البنت بنت مش هتلاقيهم مختلطين لحد السن ده عشان كده صداقة الفتاة للفتاة والفتى للفتى نقطة منه في حاجة مهمة جدا الملء للخصوصية حتى الولد ما بيبتديش يقلع قدام باباه ولا مامته زي الأول بقاش يلبس الحاجات المفتحة قدام باباه ومامته في كتير من الأحيان بيبقى في ميل إلى الخصوصية ليه؟ للكم التغيرات الموجودة اللي بيكتشفها في جسمه وبيكتشفها في نفسه ومتغيرات وأحاسيس جديدة لأول مرة بيحسها ويبقى في نقطة غريبة جدا التباهي بالصفات الشخصية تلاقي الولد بقى يبتدي من المرحلة دي بقى ايه الفازلين ينزل على راسه يبتدي يهتم بشكله يهتم بمظهره يبتدي يروح جيم عشان يلعب رياضة يبتدي يعرض صفاته الشخصية بشكل محدد ونيجي للنقطة الرابعة توجيه النفس دي مرحلة تجربة السجاير بقى تبتدي مرحلة السجاير في المرحلة دي بقى تلاقي الأولاد بيقعوا في المرحلة دي في أولى إعدادي تاني إعدادي يبتدي يجرب لأول مرة مسألة السجائر وبتبقى مسألة تجريبية بحتة نتيجة للظروف والمعطيات المحيطة بمجتمع نسبة من وبلا فخر نسبتنا في مصر من المتعاطين للسجائر وطبعا أنا أقصد بكلمة التعاطي للسجائر لأن السجائر في تحريمها كدرجة الخمر وحرمت بكل مقاييس التحريم فبنتكلم على تجربة السجاير بالذات بتبتدي في السن ده وبيبتدي في بعض التوجهات الكويسة والوحشة في الولد الولد ده هينزل يصلي في الجامع وفي نفس الوقت أصدقاء السوق موجودين هتلاقيه بيتأخر وفي نفس الوقت بينزل يصلي في الجامع بانتظام هتلاقي الولد ده يقول لمامته ايه آه، هاتي الحاجة الفلانية فتديله بس تقول له ده غصب عني أنا مش راضية يروح سايب الحاجة لأنه خايف من شيء ما بيبتدي توجيه بيبتدي قدرته على توجيه النفس موجودة ولكن بتسلب في بعض الأوقات الولد في الفترة دي ما يقدرش تفكيره يستوعب الحاجات المعقدة فما تقعدش تتكلم على المفاهيم الدينية بطريقة معقدة ولكن بطريقة مبسطة وما بتتكلم على مشاريع اتكلم على مشاريع مبسطة في السن ده عشان يستوعبها دي المرحلة وسماتها قوي أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته